السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جديد مع طرقات على باب التدبر آه، النهاردة معانا الجزء ال 14 آه، صورتين صورة الحجر وصورة النحل آه، هناخد نبذة كده أو وقفتين أو ثلاثة مع صورة الحجر وبعدين نتكلم عن بعض الطرقات على باب تدبر صورة النحل وصورة النعم آه، صورة الحجر آه، اتكرر فيها آه، معنى مهم جدا معنى الحصار الحجر ده يعني الحاجز الجدار الشيطان آه، دايما بيحاول انه يحاصر الانسان وهو اقسم لربنا سبحانه وتعالى لاغوينهم اجمعين بس في استثناء مهم جدا بينجو من حصار الشيطان حصار الشيطان اللي بيجي لك من امامك ومن خلف ياتيهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين وهنا لما بيقسم لاغوينهم اجمعين الكل هيغوى لكن في ناس مش بس بتنجو من آه، آه، الفتن والشهوات او بينجح بعد ما بيغوى لا هو اصلا مش هيعرف يغويه اللي هم مين المخلصين وانا اتكلمت في حلقه قبل كده وقلت ان في فرق بين المخلص والمخلص المخلص ده جميل جدا نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص دي دي مساله يعني رائعه ونتمناها لكن المخلص اللي هو اذا عمل عملا اخلص فيه لله سبحانه وتعالى خلي بالك اذا عمل انما المخلص هو اصلا ما بيعملش الا لربنا فاهم الفرق يعني حياته كلها لله جل وعلا مخلص استخلص مخلص بفتح اللام يعني تم استخلاصه استخلصه ربنا سبحانه وتعالى وأصبح يعيش لله ده الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين مش هعرف أغويهم أصلا لأغوينهم أجمعين كله هيغوى الكل هيحاصر لكن دول المخلصين دول اللي وصلوا لدرجة إن هم عايشين عشانك يا رب إن هم بيعملوا كل حاجة في حياتهم ليك يا رب مش هعرف أعمل معاهم حاجة أعمل معاهم إيه إلا عبادك منهم المخلصين إيه، طرقة ثانية على باب تدبر من تدبرات سورة الحجر وهو قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعض الناس بيعتبر ان انت لو اتكلمت عن الرحمة وعن المغفرة يبقى بت بترجئ وبتغرس في الناس الارجاء وان انت خلاص كده يعني بتخليهم بقى يعني يتكلوا على الرحمة وعلى المغفرة ومش هيعملوا يا اخي ربنا اللي بيقول نبئ اخبرهم قول لهم ان ربنا غفور رحيم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول لهم يا محمد انا الغفور الرحيم عرفهم مغفرتي عرفهم رحمتي بس زي ما بتعرفها لهم هنا بقى التوازن لان في ناس برضه نبئ عبادي ان اني انا الغفور الرحيم ويسكت يعني هو هنا خلاص هن- هنعرفهم ان انت يا رب غفور رحيم وبس لا وان عذابي هو العذاب الاليم ده التوازن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة يعني يفتكر ان هو ممكن يخش الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار ده التوازن تنبئهم أن الله عز وجل غفور رحيم وأن عذابه والعذاب الترهيب والترغيب توازن مهم جدا بناخده من تدبر في آية عظيمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ما تجيش كل كلامك ترهيب وتخويف ومفيش فايدة وهتروحوا في داهية وهتروحوا النار ومش عارف. لا ربنا غفور رحيم تعالوا ربنا يغفر لكم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كلمة سيدنا نوح هو بيدعوهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لا قول لهم إن ربنا غفور رحيم وإيه وأن عذابي هو العذاب الأليم نيجي بقى لنقطة مهمة جدا في سورة الحجر وهي قصة آه، سيدنا لوط مع قومه حينما تحجر الأعين والعقول يبقى فيه خلاص بقى ال ال ال ال الحصار بتاع الشيطان وصل للعقل ما عادش شايف قدامه وصلوا لمرحلة من الشهوة إن هم اتجننوا لعمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون كلمة السكرة ومصدرها اتكررت في سورة الحجر وده نوع من أنواع الحجر نوع من أنواع الحجاز التسكير هو الإغلاق لقالوا إنما سكرت أبصارنا سكرت يعني غلقت وأيضا قوم لوط اللي أغوتهم الشهوة فأغلقت عقولهم وأعينهم فقال الله عز وجل لعمرك وأقسم طبعا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يو... لم نعلم أنه أقسم بعمر أحد من العامين ودي من قبل النبي عظيمة وأنت بتقرأها برضه تتدبرها ها لعمرك إيه أم إنهم لفي سكرتهم يعمهون كأن الشهوة ممكن توصل بالإنسان إنها تسكره وعشان كده سمي الخمر مسكر لأنه يسكر العقل ويخمر العقل يخمر زي الخمار كده يعني كأنه بي إيه عشان كده اسمها خمرة بتغطي فالشهوة ممكن تصل بالإنسان إلى درجة إن هو يعمى لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون العمى من العمى بقى أعمى جمل سيدنا لوط عرفوا إن عنده ضيوف وجاء أهل المدينة يستبشرون بتستبشروا بإيه؟ بالمعصية فرحانين بإيه؟ فاكرين لما اتكلمنا في سورة التوبة احنا قلنا إن احنا لازم نرجع للآيات في التدبر احنا عايزين ناخد قيم ومعاني لما اتكلمنا في سورة التوبة وقلنا إن في ناس بتفرح فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ولما ربنا قال لهم فليفرحوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا في ناس بتفرح غلط بتفرح بالعكس عندها حول في مسألة الفرح يستبشرون بإيه؟ يستبشرون إن عنده رجاله وهم يأتون الذكرانة من العالمين وصلوا لدرجة كأنهم قطيع من الحيوانات أنا عايزك تتخيل منظرهم كأنهم عمالين يخبطوا على باب سيدنا لوط عليه السلام افتح احنا مش أولم ننهك عن العالمين تنهوا عن العالمين ليه؟ هو كده يعني, يعني عايز ضيوفك يبقوا سلام ما تجيبهمش هنا اللي هيجي هنا ال ال ال الفطرة المنكوسة بتاعتهم هت ايه هتخليه يصنع معه فعيشة كأن أولم ننهك فهو يقول لهم أنا عايزك تتخيل منظر سيدنا لوط عليه السلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون بس هم عمي مش شايفين خلاص هم قول اللي تقوله انا ما عدتش شايف قدامي الشهوه عمته لعمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون وصلت المرحلة إلى درجة العمى والإغلاق الكامل دي من إغلاقات الشيطان إغلاقات الشيطان على أوليائه أنه خلاص فجر وربنا قال كده بل يريد الإنسان ليفجر ليفجر أمامه في طاقة فجور في الإنسان لو ترك لها العنان هيوصل زي زي هؤلاء جايين عايزين يأتوا ناس ما يعرفهمش ويأتوهم في شهوة محرمة من الآيات المهمة قوي اللي لازم لها وقفة في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الصدع الحاجة اللي الناس كتيرة قوي بت... بتتعامل معاها النهاردة كأنها مهلكة ربنا قالها للنبي عليه الصلاة والسلام اصدع مالكش دعوة أعرض عن المشركين يعملوا اللي يعملوه أنت ليك دور أنك تصدع بما تؤمر لما تتدبر الآية دي وتخبط على باب تدبرها اسأل نفسك يا ترى جهد الصدع عندي الصدع بالحق أخباره إيه الصدع بما أمرنا الصدع بشرع الله بكلام الله بالحق الذي أنزله الله أخبارك إيه بالنسبة للمسألة دي فاصدع بما تؤمر بتمثل لك إيه في حياتك مهمة إن إحنا آه ناخد بالنا منها من الحاجات الجميلة أول اللي عايزين نتدبرها قول الله عز وجل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل دايما ربنا بيأكد على معنى الساعة والآخر شوف إن الساعة إن ده مؤكد الساعة لا لام حرف توكيد ونصب لآتية مش لتأتي تأتي فعل لكن آتية مصدر يعني إيه أو اسم فاعل يعني جملة اسمية والجملة الاسمية أشد تأكيد ثلاث مؤكدات إن اللام الجملة الاسمية ده من أشد أنواع التوكيد في القرآن إن الساعة لآتية بعدها قال إن يترتب على كده إيه فاصفح فاصفح الصفحة الجميل اللي ممكن ان في ساعة وفي حساب وفي آخرة بيصفح كتير من الناس مسألة الصفح والعفو عندهم صعبة ليه؟ لأن المسألة مش واضحة اتصالها بالآخرة إيه العلاقة؟ العلاقة أن الإنسان نفسه ربنا يصفح عنه لو هو موقن بالآخرة أنا يا رب اعفو عني طب أنت اعفو عني وأنت بتعفوش عن الناس ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم فلما تبقى موقن بالآخرة تصفح تصفح الصفحة ومش أي صفح الصفح الجميل اللي ما فيهوش بقى ملام وتثريب وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أختم بقى بآية جميلة قوي في سورة الحجر اللي هي قول الله عز وجل ولقد نعلم انه اختم السوره طبعا لسه في في الحلقه شويه هنختم بسوره النحل لكن انا بقول سوره الحج ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون في ناس بتستهون بالاثر الكلمه اثر القول الظلم الكلمه الظالمه الكلمه اللي فيها بغي انك تتهم انسان تهمش فيه انك تبغي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل صفاته العظيمه ضاق صدره بما يقولون قولهم ده تعبه وربنا عارف ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ما تستهونش ابدا باثر الكلمه ما تستهونش باثر القول ما تستهونش بكلمه انت بتقولها فيها ظلم الانسان او فيها جرح الانسان قد ايه ممكن تضيق صدره وقد لا يجد من يحنو عليه او من آه، يعني آه، يعني يجعله يتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حاله ده لكن احنا بنقول بقى ايه لما تيجي تسمع الايه دي برضه اعتبرها كده موجهه لنفسك لما يجي إيه، يضيق صدرك معلش ربنا يعلم وربنا سبحانه وتعالى هيخفف عنك ندخل بعدها في سوره النحل وسوره النحل زي ما قلت قلت كلمه عابره كده بس هي دي ملخص السوره سوره النعم من اكتر المعاني اللي جت فيها يمكن اكتر من 12 من- مره معنى كلمه النعمه وتفاصيل النعم تفاصيل النعم دي بقى خصيصه خا- خالصه لسوره النحل سوره النحل فيها القول الله سبحانه وتعالى ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بس تفصيل بقى ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ده تلاقيه في سوره النحل عجيب جدا النعمه الواحده ما هياش نعمه دي نعم دي ظاهره تتدبرها وتطلع بيها رائعه في سوره النحل لما تيجي مثلا تشوف اضرب مثل في سوره النحل وانت بقى وانت بتتدبر كمل بقى وانت بتتدبري كده دوري على النعم اللي في الايه اللي في السوره شوف مثلا نعمه زي نعمه الانعام ربنا بيقول ايه والانعام خلقها خلاص النعمه خلصت لا ده النعمه ده لازم تتعد النعمه الواحده بتتعد على ذلك- ذلك الايه عجيبه المفروض ان تعدوا نعم الله ها لا تحصوها نعم جمع لا ربنا ما قالش نعم الله نعمة الله النعمة الواحدة مش هتحصيها مش هتحصي الجمال اللي فيها والتنوع اللي فيها والحاجات اللي انت بتتنعم بها في نعمة الله عز وجل فتسمع بقى الأنعام قلنا الأنعام البهايم عزكم الله نعمة نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى بس دي مش نعمة واحدة شوف بقى بيقولها ايه هو الأول الأنعام خلقها لكم فيها دفء ممكن تاخد صوفها وتتدفى بيه ومنافع ممكن تدورها في ساقية تعمل بيها منفعة ها ومنافع ومنها تأكلون بتاكلوها اللحمة ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تس- تسرحون فيها جمال كمان ناس تشوف الأنعام دي يعني لما سيدنا سليمان عليه السلام عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ها الخيول المطهمة فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورد بالحجاب بتاعتي بص لها جميلة ولكم فيها جمال حين تريحون في راحتكم وحين تسرحون في سفركم ها و آه، كل ده ده لسه النعمة لسه ما خلصتش ده كمان ربنا بيقول وزينة ويخلق ما لا تعلمون ده الأعلام دي زينة وكمان إيه تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ده بتشيل المتاع بتاعكم تخيل كده لو مفيش أنعام وطبعا لسه ما كانش بقى السفن والعربيات اخترعت اللي هي اصلا اخترعت على غرار الانعام برضو الفكره نفسها كانت موجوده ان العربيه بيجرها حصان او انك بتركب حصان فكره الركوب نفسها ها وعليها وعلى الفلك تحملون ودي برضو من نعمه ربنا مكان الفلك ده ممكن يغرق ده الواحد اللي ما بيعرفش يعوم ممكن يبقى وزنه مثلا 50 كيلو ويغرق والسفينه وزنها اطنان وربنا بيشيلها على الميه يحملها وتحمل اثقاليها والفلك تحملون ربنا اللي بيحملكم لكن قبل الانعام تخيل كده النعمه لو ما كانش فيه انعام او ما كانش فيه فكره انك انت تشيل المتاع بتاعك تخيل الواحد عايز يسافر من مكان للتاني ده الواحد وهو مسافر بطياره بيحمل هم بس انه يشيل ال ال ال ال الشنطه من العربيه لل اللي هي برضو انعام للايه لل للعربيه اللي بيتشال عليها الشنط وانت رايح على الطياره بيقول لك يا ده تقيله ويدور على شركه مثلا لو طلع عمره تقول لك ايه بتقدم خدمه حمل الحقائب ليه تخيل بقى لو هو عايز يسافر من مكان لمكان ومفيش انعام وشايل شنطته على راسه الوضع بيبقى عليها وعلى الفلك تحملون وبعدين تلاقي والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الآية اللي قلنا من شوية كل ده لسه احنا في نعمة واحدة ولسه بعد في نفس الصورة هتلاقي بعد شوية كده وجعل لكم من جلود الأنعام ايه ده إيه اللي جاية دي بيوتا هتعمل منها خيم بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أساسا ومتاعا إلى حين كل ده احنا لسه في ايه في الأنعام لسه في نعمة واحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها المعنى ده مهم جدا في سورة النحل معنى تفاصيل النعمة وهتستعمل النعمة دي في إيه وحق النعمة فكرة حق النعمة دي هتعمل إيه بحق النعمة دي لما, لما ربنا سبحانه وتعالى كرر كلمة أكتر من مرة أفبنعمة الله يجحدون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون النعمة دي لها حق ما ينفعش تجحدها ما ينفعش تبقى مقابل النعمة دي إنسان أنا آسف برضو في الكلمة إنسان ندل في ندالة يعني لما تشوف قول الله عز وجل وما بكم من نعمة في نفس السورة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون خلاص النعمة راحت فبتجأروا وبتروحوا لربنا سبحانه وتعالى يا رب الحقنا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون بعد النعمة دي وبعد ما جأرت لربنا لما يكشف عنك تبقى ندل تبعد لا توفي حق النعمة هي دي المصيبة فتمتعوا فسوف تعلموا خلاص انت كده بقت النعمة بالنسبة لك ما عادتش دلالة على الخالق بقت تمتع زائل وفي يوم من الأيام هتعرف ان انت تمتعت بيه ان كان له حق وان انت ما أديتش حق هذه النعمة من الآيات المهمة جدا اللي لازم نقف معاها وقفة وما ينفعش نطلع من سورة النحل من غير ما نتدبرها قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فتذوق السوء بما صددتم ال- ال- ال- ال- نقضت غزلها ده مثال لواحدة حمقاء واحدة آه، عملت غزل وعملت آه، ثوب جميل جدا وبعدين فجأة راحت شد خيط كده وراحت نقضته ليه؟ حد يعمل كده؟ حد طبيعي يعمل كده؟ اهو اللي بيقول ما هي بايظه بايظه لما يعمل معصيه عامل كده احمق انا اسف انا مش قصدي اشتم حد بس هي دي الحقيقه تخيل كده واحد بعد ما تعب نفسه جدا في الطاعه وفي العباده وكده وبعدين عمل معصيه فقال لك ما هي بايظه بايظه عارف عامل زي ايه بالظبط واحد شاف بركه ميه على الارض فعربيه معديه وهو معدي لابس لبس جديد كده وشيك ونظيف كده فالعربيه معديه فراحت مطرطشه عليه فلبسه اتوسخ فراح نازل في البركه وقعد يتقلب فيها قال لك اصلها بايظه ما هي اللبس خلاص باظه بقى نكمل بقى ايه نقعد نوسخه هتقول عليه ايه اللي يعمل كده هتقول عليه مجنون اهو اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك ما هي بايظه بايظه ويكمل ده جنون يا جماعه جنون اختم طبعا لسه في حاجات جميله في سوره النحل لكن انا هختم بقى في مقابله رائعه المقابله دي بين برضو نعمه نعمه الكلام ان ربنا يديك نعمه الكلام دي هتستعملها في ايه مثال قراني من اروع الامثله القرانيه وهو قول الله عز وجل وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم المثال ده جميل جدا ليه هو ربنا بيقول في الاول ابكم ابكم يعني اخرس ربنا يعافينا جميعا اخرس ده يعني حرم من نعمة الكلام اللي قصاده مفروض المقابل ها مش هو مثال بيجي ومقابله فلو مفروض قصاده أبكم يبقى إيه متكلم لكن لا اللي قصاده ربنا قال عليه إيه هل يستوي هو من يأمر بالعدل كأن البكم الأولاني ما كانش خرس عادي ده ممكن كان بيعرف يتكلم بس ما أمرش بالعدل ما استعملش الكلام ما استعملش نعمة الله فيما أراد الله سبحانه وتعالى ما أمرش بالمعروف ولم ينهى عن المنكر كان عالة أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عال على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير التطبيق اللي هتستعمله في النعمة هو اللي بيحدد أنت عندك النعمة ولا لا الكلام أنا مش عايزه يكون صعب بسيط جدا هل يستوي هو من يأمر بالعدل يعني مش هو اللي بيتكلم لا هو اللي بيأمر يعني هو أبكم لأنه ما أمرش بالعدل لأنه ما استعملش النعمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى تدبر الآية دي كويس وأنت بتقرأها الحقيقه وقتنا خلص كان نفسي أتكلم قوي آه، عن آيات أخرى في سورة النحل خصوصا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة والسعادة اللي بالعمل الصالح لكن لعلنا نتطرق إليها في سورة أخرى إن شاء الله أكتفي بهذا القدر اتكلمنا عن سورة الحجر وسورة النحل بعض الآيات خبطنا على أبواب تدبر بعض آيات سورة الحجر وسورة النحل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ويفهمونه وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته